قصدك برفض أرض تقدم الإرادة
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين عايز أكلمكم النهاردة عن بعض آيات خاصة بالإرادة من قول القديس بولس الرسول في الرسالة إلى روميا الصح سبعة الآن لست أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي إلى آخره فإيه حكاية إرادة الإنسان ومتى تضعف هذه الإرادة ولا يستطيع الإنسان أن يقاومها في الحقيقة أول ما ربنا خلق الإنسان خلقه بإرادة حرة لأنه خلق على صورة الله ولما الإنسان انحرفت به الإرادة إلى الخطية ربنا وضع له ضوابط ضوابط لهذه الإرادة لكي لا تنحرف قال له لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد شهادة زور لا تشتهي مال قريبك وصايا كتير ووصايا أخرى فيما بعد في سفر العدد وسفر التسنيم وضع له ضوابط للإرادة بتاعته وجه المجتمع اللي بيعيش فيه الإنسان وضع ضوابط أخرى للإرادة إيه الضوابط دي؟ الإنسان حر على شرط إنه لا يعتدي على حرية غيره ولا يعتدي على حقوق غيره والإنسان حر على شرط أنه لا يخالف القانون ولا يخالف النظام العام دي ضوابط من المجتمع وأصبحت حرية الإرادة لا توجد حرية مطلقة إنما حرية منضبطة في حدود الضوابط اللي وضعها ربنا واللي وضعها المجتمع ومع ذلك الإنسان حر يكسر الضوابط دي كلها فيعصى وصايا الله ويكسر نظام المجتمع ولكن يعرض نفسه للعقوبة وللمسؤولية وللمؤاخذة هذه حرية الإرادة فإن كانت إرادة الإنسان بطبيعتها مفروض تميل للخير فايه هي الاسباب اللي بتضعف الاراده اول سبب بيضعف الاراده الشهوه الموجوده في القلب اي نوع من انواع الشهوه في شهوة جسد في شهوة مناصب في شهوة عظمة في شهوة رئاسة في شهوة انفراد بالسلطة وبالذات في شهوات كتيرة دي اللي بيقول عليها بولس الرسول الخطية الساكنة فيا شهوة موجودة جوه الإنسان ساكنة فيه بتضعف إرادته العجيب ان الشهوة لما تسيطر على الانسان تستطيع الشهوة انها تخضع العقل ليها فالعقل يسير في تيار الشهوة يحاول يبرر لها المواقف يحاول يوجد لها الوسائل والطرق يحاول يريحها وبعدين الش- الشهوة تسيطر على العقل وتسيطر على القلب والإرادة تبقى ضايعة في الوسط فالإنسان الذي يريد أن إرادته تقوى يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه يحاول أن يتخلص من الشهوات المسيطرة عليه لما تجيله شهوة من الشهوات يقاومها منذ البدء من أول ما تيجي لأن لو تراخى مع الشهوة تبتدي تتعمق جوه فكره جوه عقله جوه قلبه تتطور لغاية لما ترغمه على فعل الخطأ خذوا مثل لذلك أبشالوم أبشالوم ابن داوود جات له شهوة إنه يحكم البلد بدل أبوه ابتدت الشهوة تكبر عنده وتتطور وسيطرت على عقله وحواسه لدرجة انتهى به الأمر إنه كون له جيشا يحارب به أباه ويحاول ياخد الحكم منه بالقوة بس مات في الحرب دي وابتدى يقيم نفسه قاضيا واول ما يلاقي واحد تعبان يقول له تعالى انا اريحك انا عارف انك انت لك حق في تعبك ويضم ليه انصار خدوا حقاية حكاية حقل نابوت اليزرعيلي لما أراد أخاب الملك إن جات له شهوة يستولي على هذا الحقل وما عرفش فابتدى العقل يشوف له حيلة بس مش عقله هو عقل مراته قلت له انت زعلان ليه تعال ندبر الحكايه ونتهم الراجل بانه جدف على الله ويرجم ونورث بداله العقل ابتدى يشتغل كيف ينفذ الشهوة ساعات اللي بيضعف الإرادة مش الشهوة إنما العادات والطباع أي خطأ يعمله الإنسان إذا قعد يكرره يتحول عنده إلى عادة لأن تعريف العادة في علم النفس العادة هي عمل إرادي متكرر فالعمل الإرادي متكرر يتحول لعادة وبعدين إذا الطبع ده إذا العادة ازدادت تتحول إلى طبع والطبع يتسلط فعايز ارادتك تبقى قوية حاول انك انت لا تتكون لك عادات خاطئة ولا حتى تخضع لعادة ولو بريئة حتى بولس الرسول بيتكلم عن الحاجات البريئة البريئة مش الحاجات الوحشة بيقول كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء تحل لي حاجة حلال لكن ما خليهاش تتسلط علي لو كان شرب الشاي ده حرام مفيش حد يقول الشاي حرام شرب القهوة حرام محدش يقول حرام لكن لما يتسلط عليك فقدت إرادتك وفقدت حريتك الداخلية وبقيت مستعبد لعادة فحاول انك انت تبعد عن العادات اللي تتحول الى طباع وتبعد عن تكرار الاخطاء اللي تتحول الى عادات في واحد مثلا يحل المشكلة بالكذب وبعدين لأنه يجد الكذب بيجيب نتيجة شوية بشوية تبقى عادة عنده أن يحل المشكلة بالكذب في واحد يحل المشكلة بتبرير الذات ودي تتكرر فتبقى تبرير الذات عادة عندك من انت يقف في مشكلة يحاول يبرر ذاته في واحد يكون عنده عادة انه يتكلم عن نفسه تبقى طبع مفروض ان الواحد اول ما يلاقي خطأ معين ابتدى عنده يبعد عنه ابعد عنه لو لقيت مثلا حب الاستطلاع ابتدى يشتغل معك تقابل فلان وتسأل وجرى ايه وحصل ايه وعملت ايه وسويت ايه طب وانت مالك بيه عشان تسأل هذه الاسئلة اخطاء ممكن بالوقت تتحول لعادة والناس يكرهوك لانك بتحاول تتدخل في خصوصياتهم وتحاول تعرف اسرارهم غصب عنهم ابعد عنها من اولها واعرف قاعدة معينة الخطأ اللي تعمله النهاردة بإرادتك ممكن تعمله بكرة بغير إرادتك لأنه هيتحول إلى عادة تسيطر عليك يتحول إلى عادة تسيطر عليك ولما العادة تسيطر الإرادة تضعف أمامها حاول إن إرادتك تبقى قوية لا تغلبك الشهوة ولا تغلبك العادات ولا تغلبك الطباع في ساعات الإرادة تضعف أمام الإغراء أمام الإغراء إزاي أمام الإغراء زي ما أمنا حواء الحية قالت لها لما أنتوا تاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله ده إغراء إنهم يبقوا زي ربنا ابتدت إرادتها تضعف بينما كانت الشجرة دي في وسط الجنة بيمر بيمروا عليها كل يوم ولا يتأثروا لكن أول ما دخل الإغراء تصيران مثل الله ابتدت الإرادة تضعف فنظرت للشجرة إذا هي جيدة الأكل وبهجة للعيون الحكاية لخبطت معها ابعد عن الإغراء المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة المزمور الأول بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مسورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس ابعد سواء الإغراء ده جالك من مكان أو من شخص أو من قراية مجلة أو من قراية جورنان أو من وسائل إعلام ابعد عن الإغراء إرادتك تبقى قوية طول ما أنت بعيد كل ما تقترب من الإغراء إرادتك تضعف فخليك بعيد أحسن لك ساعات الإرادة تضعف بسبب الضغوط الخارجية يعني إنسان يكون وقع عليه ضغط من الوالدين فيفعل بغير إرادته نتيجة الضغط ده أو ضغط من الرؤساء يعمل بغير إرادته أو ضغط من زوجة على زوج بالإلحاح الطويل زن في الودان زن كلام كلام كلام كلام بالضغط يضعف شمشون لما قعدت تضغط عليه دليلة قول لي أس... قول لي سر قوتك انت ما بتخبي عني ليه يبقى انت ما بتحبنيش شوية كلام بقى من شغل الستات اياه اضطر يضعف اخيرا ويقول لها لأن الإرادة بتضعف نتيجة الضغط نتيجة الإلحاف اوعى واحد فيكم يتعلمها يقول أنا عرفتها ابتدي استخدم الإلحاح والضغط وأوصل لا دي طريقة شريرة ما تلجأوش إليه طريقة شريرة ما تلجأوش إليه بحيث ان الانسان ينتهي إلا أنه يرف إلا أنه يتصرف بعكس ما يريد وإن رفض وقاوم الضغط الخارجي يصفونه بالعناد وبنشوفية الراس وبعدم التجاوب وبعدم التفاهم وبعدم الطاعة ويلاقي نفسه في تهم كتير يقول طيب طيب طيب ويخضع أخيرا لا الشخص القوي وعايز يحتفظ بقوة إرادته لا يخضع لانتقادات الناس ولا يخضع للضغوط الخارجية جايز يكون ضغط التيار العام التيار العام الدنيا كلها ماشية كده على رأي المثل اللي يقول لك انا رحت في بلد بيعبدوا فيها عجل حش وارميله كلها ماشية ده التيار العام تلاقي ضغط التيار العام والإنسان يقول يعني أنا هبقى شاذ ما هو كل الناس كده وتضعف إرادته ويسلك بما لا يليق لأن شايف التيار العام كله كده أما المصلحون فقاوموا التيار العام وقفوا بالصلابة وبقوة إرادة ولم يهمهم النقد ولم يهمهم التيار العام واستطاعوا أن ينتصروا أخيراً ويغيروا الاوضاع السائده لانهم مصلحون ولانهم اقوياء في ارادتهم لكن لو انك انت كل ما تعمل حاجة تلاقي انتقاد من هنا وتغير وتبطل هتلاقي نفسك تايه مش عارف تروح فين لازم تكون ارادته قويه في ناس بتضعف الإرادة بتاعتهم بالنسبة للعوائق العوائق اللي ت- تعوق في السكة لكن أنا دايما بقول العوائق ليست كلها موانع الشخص القوي ينتصر على العوائق ولا يجعلها تمنعه الشخص القوي في إرادته ينتصر على العوائق أيا كانت ولا يجعلها تمنعه طه حسين مثلا كف بصره يعني أصيب بالعمى فماذا كانت النتيجة بإرادة قوية ذاكر ونجح وأخذ دكتوراه وصار أستاذا في الجامعة وصار رئيسا لجامعة الإسكندرية وصار وزيرا للتعليم إرادة قوية تنتصر على العوائق بيتهوفن مثلا في الموسيقى نفس الوضع من الناحية الدينية ماري مرقس جه مصر لا في كنيسة ولا في شعب لا في كنيسة ولا في شعب وفي عوائق الحكم الروماني ضده بكل ما للحكم من سيطرة ومن قسوة اليهود ومشاكلهم الديانات الأخرى الديانات الفرعونية الموجودة في مصر الديانات اليونانية اللي جت من أيام الإسكندر والبطالمة والديانات الرومانية اللي جت بحكم الرومان من أول منطقة وقعة اكتيوما وانتصار اكتابيوس قيصر كتير من العقائد ومن الآلهة والفلسفة والمكتبة الكبيرة بتاعت الفلسفة ومع ذلك انتصر ماري مرقس على العوائق بإرادة قوية ونجح السواح فكركم ما كانش قصتهم عوائق عوائق من الجو ومن الوحدة ومن حروب الشياطين ومن دبيب الأرض ومن ال- الحيوانات المتوحشة ومن قلة الأكل والشرب ومع ذلك انتصروا على العوائق بإرادة قوية اللي يضعف أمام العوائق يبقى إنسان ضعيف لكن الإنسان القوي ينتصر على العوائق ولا تنتصر العوائق عليه ساعات ضعف الإرادة بيجي من ضعف الشخصية عموما من ضعف الشخصية عموما يعني إنسان يكون مثلا متردد لا يثبت على حال يتحرك يمين يغير يحرك شمال يغير يرجع يمين متردد فإرادته ضعيفة او خواف يحسب حساب لو عملت دي يجري ويجري ويجري ولو عملت دي يجري ويجري ويجري فما يعملش حاجة إرادة ضعيفة نتيجة الخوف نتيجة التردد نتيجة التذبذب لا يعرف أن يبت في أمر من الأمور قلق في طبيعته والقلق يجيب له التردد والخوف ويمنعه ويضعف إرادته أو يخاف من ردود الفعل أو الأمر غير واضح أمامه فمش عارف إيه اللي, اللي يتعمل إلى آخره سؤال واحد يسأله الأحلام مثلا إيه علاقتها بالإرادة؟ هل لو انا حلمت حلم واخطيت خطية في الحلم ما في واحد بيحلم حلم وبيخطي خطية في الحلم فتعتبر محسوبة عليا وهي بغير ارادتي لان انا ما كنتش حاسس بنفسي وانا نايم ما اقدرش اقول ان خطية الاحلام خطية غير ارادية ولا ارادية لا إرادية ولا غير إرادية هي مش إرادية لأن الواحد نايم مش حاسس نفسه وهي ما نقدرش نقول مش إرادية لأن غالبا هي نتيجة عمل إرادي سابق عمل إرادي سابق في قراءات في مناظر في علاقات مع الآخرين نتيجة الأعمال الإرادية ترسبت في العقل الباطن وطلعت كأحلام فما تقدرش تقول لا علاقة لها بالإرادة لأن هي نتيجة عمل إرادي سابق بيسموها شبه إرادية يسموها إيه؟ شبه إرادية لا هي إرادية كاملة ولا غير إرادية بصفة كاملة إنما هي شبه إرادية أخيرا نقول إذا كانت الإرادة كده فكيف تقوى الإرادة تقوى الإرادة بتدريب كثيرة لتقوية الإرادة من ضمنها تدريب ضبط النفس تدريب ضبط النفس تحاول تضبط نفسك فلا تنساق وراء نفسك في كل امر تدفعك نفسك ليه نفسك تقول لك اعمل كده تقول لا اعمل دي لا اعند مع نفسك شوية فتاخد قوة إرادة ضبط النفس أو العناد مع النفس أقصد في الحاجات الوحشة من الناحية الإيجابية التغصب يعني ضبط النفس فيما يمتنع عنه والتغصب فيما يجب أن يعمله يعني اغصب نفسك على الصلاة ولو صلت من غير نفس هيجي وقت تصلي بنفس اغصب نفسك على عمل الخير هيجي وقت تعمل عمل الخير بمحبة وبرضا وبرغبة اغصب نفسك على السهر في الليل هتتعود السهر ده وما تبقاش بتغصب فمن ضمن الحاجات اللي تقوي الإرادة ضبط النفس وايضا ايه التغصب ومن ضمن الحاجات اللي تقوي الاراده مخافه الله فانت منين ما تيجي تقع في خطيه تخاف ربنا وتقول لا ما اعملهاش فارادتك تقوى في انك تبعد عن الحاجات دي وايضا من ضمن الاشياء اللي تقوي الاراده الارشاد الروحي والتشجيع لما انسان كل ما يضعف يجد كلمة تشجيع وتعزية تساعده فتقوي إرادته اتفضلوا من السلام